السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير كل سنة وانتم طيبين وأنا بقول تاني زي السنة اللي فاتت رمضان كابس رمضان كبس علينا والنهاردة أول يوم من شهر رجب ورجب مقدمة البركات والخيرات والرحمات وكما يقول كثير من الإخوة أن رجب كانت شهرا تعظمه الجاهلية وليس له في الإسلام تعظيم أقول لا لا لا بل هو معظم في الإسلام أيضا بقول الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رجب شهر حرام عندنا الأشهر الحرم ثلاث أشهر متواليات وشهر مفرد اللي هو شهر رجب شهر رجب حين يختار في وسط ده يبقى له درجة تعظيم هذه الدرجة فلا تظلموا فيهن أنفسكم دخل شهر رجب مش هتوب بقى لما دخل شهر رجب مش ناوي ترجع لربنا بقى مش هتوبي بقى مش هنخلص من النكد اللي احنا فيه ده مش هنخلص من التوهان اللي احنا فيه ده مش هنخلص من الضياع اللي احنا فيه ده مش هنخلص من الدنيا اللي احنا فيها دي ألم يأني ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بعد ألم يأني يلا يا عمي قول بلى آن يلا يا أختي قولي بلى آن لحد إمتى هنفضل اللي نقلبه نعيده في حياتنا في معاصينا في غفلتنا في جهلنا في تقصيرنا في إسرافنا في إصرارنا وربنا صابر علينا اسمه الصبور اسمه الحليم جل جلاله ولكن الحليم إذا غضب انتقم جل جلاله والحمد لله من نعمة الله علينا في دين الإسلام أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى يعطينا الفرص هناك فرص يومية ملهاش علاقة بالأشهر ولا السنوات ولا المواسم ولا حاجة أبدا كل يوم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى كل ليلة الله الملك الجليل العظيم يمد يده يبسط يده كما ثبت في الحديث هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له قل أنا قل أنا بقى ألم يأني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد طال الأمد فين من أيام الحج فات المحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ستة أشهر وبقينا في رجب ألم يأني يا ناس رمضان كابس داخل علينا خلاص على وشك فرمضان يدخل يلاقيك كده بالحال دي يلاقيكي بالمنظر ده بالشكل ده بالحال دي متقطعة في الدنيا متقطع ومتبهدل في الذنوب طب وبعدين أما الآن الله يبشرك ويقول جل جلاله سبحانه العلي الملك الجليل سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها حتى لو كان قلبك اتقطع حتى لو كان قلبك اسود حتى لو كان قلبك اتطبع عليه حتى لو كان قلبك كل ده له حل حل وحيد تتوب وهو كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات كريم ما انت ياما ضعت وجيت له واكرمك وياما تهت وناديته وخد بايدك وياما انكرت وتنكرت وضيعت وخنت وقلت يا رب يا رب ولقيته بمنتهى الكرم يقول لك لبيك عبدي لبيك عبدي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب يعني أسرتني هذه الآية في الأيام الماضية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم رغم ظلمهم يغفر لذلك الليلة دي ليلة الفرح الفرح الإلهي لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان على دابة في فلاة فالله يفرح بتوبة العبد فعايزين الليلة دي تبقى ليلة الفرح الإلهي ليلة التوبة أول ليلة من رجب عايزين نسجلها كده تاريخ ميلاد جديد إنك تبت قول لي يا عم الشيخ ما أنا ياما تبت تبت كتير ما أنا تايب وأنا بعمل حاجة معلش اقفل على كل اللي فات وتعالى النهارده معايا يا ريس نقلب الصفحة ومن أول السطر عايزين نبدأ من جديد الليلة دي توبة جديدة توبة جديدة توبة جديدة تماما توبة بقى بعد ما اتقرصت من نفس الجحر مئة مرة اتقرصت من جحر الناس ومتابعة الناس وتقليد الناس وطلب رضا الناس واتقرصت من جحر الفلوس والدنيا والجري وراها والبحث عن الترف والشهوات واتقرصت من النسوان من النساء من شهوة الفرد اتقرصت واتبهدلت اتفضحت و ويا رب استرنا واتقرصت من ومن ومن خلاص يا اخي انا بكلمك انت ايوه انت بجد صدقني والله صدقا بربك انا بكلمك انت بالذات وانتي واه انتي بقول كفاية على مدى العمر ده كله كفاية توبة بمكر كفاية توبة بخداع كفاية توبة كده وكده ولو قلت لي ولو قلت لي طب وليه ما احنا كل مرة بنتوب كويس لا لا لا لا لا لا. لو تبنا كويس ما كانش بقى ده حالنا عايزين نتوب بجد نتوب كويس توبة حقيقية بدون لف ودوران بدون ما ننكر على ربنا بدون ما نخدع ربنا عايزين نتوب توبة بجد بدون ما نستبقي شوية ذنوب هي هي اللي بيتوب ويفضل مكسل عن الصلاة يصلي اه بس مرة في المسجد ومرتين ومرة في أول الوقت ومرتين في آخره عايزين نتوب من الكلام ده عايزين نتوب نتوب بجد معلش اسمحوا لي ولله خليني اقول قبل ما اموت ان كل ال- الحجاب اللي في الشارع ده هم بيسموه حجاب ودي معاصي مغلظة بل كبائر انا نفسي فعلا اوقف واحدة وده حصل في موقف في مستشفى من المستشفيات وقلت فرصة كانت موجودة مع الدكتور مع الط- مع الدكتور اه وقلت فرصة ان انا اسألها هو انت مفكرة ان انت كده محجبة وما اعرفش الكلام خدنا ومشيت وما سمعتش منها اجابة فعلا نفسي اسأل واحدة انت مفكرة ان انت كده محجبة اللي انت عاملاه ده العري ده بس تغطية الشعر كده محجبة انا عايز كان نفسي امبارح امبارح ولا مش عارف من كام يوم وانا معدي كده من قدام من على الكورنيش بلاش اقولها دي احسن هتبقى وحشه ها ان و- و- وال- واللي محجبه لابسه خمار ولا لابسه نقاب وقاعدين مدلدلين رجليهم في النيل و... و- وكتفهم في كتف بعض كان نفسي انزل ازقهم اقول لهم بس تع... لا اوعوا تعالوا تعالوا تعالوا بس انا ب... بنبههم يعني واسمهم تايبين لا بتقول انا لبست حجاب وتبت ده دي تو... نفسي اقول كفايه بقى كفايه لعب بالدين كفايه تهريج انا قلت قبل كده في موضوع المولد ان الناس اللي عايزه تركب مراجيح وترقص وتزمر وتاكل حلاوه و... و... ويعملوا آه، حضره عايز تلعب ما تقولش ان ده دين العب بعيد عن الدين لكن لما تيجي عند الدين لما تيجي عند النبي تعال جد بقى اتباع سنته والسير خلفه وعايز تلعب العب عايز ترقص ترقص انت حر اعمل اللي انت عايزه لكن بلاش باسم الدين بلاش نلعب بالدين كذلك نفس الشيء اللي عايزه اه، تعمل اه، ال- ال- ال- حجاب فرعوني تعمل حجاب هي حره ب- ب- او تلبس فرعوني لكن ما تقولش ان ده حجاب شرعي ما تقولش ان ده دين ما تقولش انها تابت تعالي نتوب صح الاخوه اللي النهارده بيلتحي ويفضل في ايده السيجاره اللي بيلتحي ويفضل يتفرج على التلفزيون المسلسلات والرقص والاغاني والكليبات اللي ملتحي ولسه بيدخل على المواقع الفاجره في مواقع النت اللي عليه اللي اللي عنده صور على كمبيوتره ولا افلام ولا غيره عايزين نتوب هتوبوا امتى يا ناس الناس بتموت لسه الواد اسامه كان بيكلمني دلوقتي يقول لي جارهم كان عريس هيتجوز يوم الخميس اللي فات ده مات يوم الاثنين 26 سنه كان عنده ايه يا ابني ما كانش عنده حاجه ما العربيه صدمته لا لا ولا اي حاجه مات انا عايز اسالك لو مت على كده وقابلت ربنا هتقول له ايه هتقول له ايه ومالكش حجة ولا عندك حجة سمعك وعلمك ودوقك وفهمك وقربك وأنعم عليك وسترك وصبر عليك وجبرك ونصرك ورضاك وبعدين هتموت وهتدخل القبر وآه دخلت المقبرة بالليل و مفيش لا إضاءة ولا ناس ولا بشر قلت يا ترى القبور دلوقتي دي بتغلي ناس في الجنة عمالين يضحكوا وفرحانين وطايرين وناس قبورهم مولعة جهنم يا ترى انا لو مت دلوقتي هيبقى قبري شكله ايه عايزين الليلة دي تبقى ليلة الفرح الفرح الإلهي عايزين نتفق من أول رجب نمرة واحد توبة الليلة دي هتقوم تصلي تتوضى وتصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك جاهد انك تركز في الركعتين دول اسمهم ركعتا التوبة ركعتين التوبة تقف تصلي ركعتين ما تحدثش نفسك وتتوب تتوب من كل الذنوب والمعاصي قد متقدمة والمتأخرة تتوب على كل المعاصي السر والعلن تتوب عن كل المعاصي الصغيرة والكبيرة تتوب عن كل المعاصي القديمة والجديدة تتوب عن كل المعاصي اللي انت تعرفها واللي ما تعرفهاش اشهد ربنا انك تبت وانك قفلت باب الذنوب ده تماما تماما النهاردة وانا بقول اه والله صدقا بالله وانا بقول كده انا بقول تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات وعزمت على أنني لا أعود إلى معصية أبدا وأشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين ولقيت الشيطان بيقول لي انت بتشهد ربنا انك لن تعود ابدا طب ما انت هتعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستعيذ بالله من الشيطان وتدفل ثلاثا وتقول لا أنا عزمت أن أنا لن أعود ولو وقعت يبقى أنا مش مش قصدي أن أنا أرجع لكن أنا عازم أن أنا لن أعود يقينا جوايا لن أعود لكن لو وقعت بأي صورة من الصور أنا بشر اتوب تاني ومالكش دعوه يا شيطان اطلع منها يا شيطان ربنا يكفيني شرك يا نفسي فلذلك انا بقول برضو لكل اللي هيتوب الليله دي وربنا هيفرح بيه سبحانه وتعالى بقول له اوعى الشيطان يلعب بيك يقول لك انت هتقدر تبطل اه هقدر ان شاء الله باذن الله هقدر طب ما انت هترجع تاني لا باذن الله مش هرجع طب لو رجعت تاني بقى اتوب تاني يبقى انت كده ناوي ترجع لا انا مش ناوي ارجع كتير قلت افهموني احفظوا مني الكلام ده ارجوكم ان في فرق بين اللي بيتكعبل في المعصيه مش قصده وبين اللي بيمكر للسيئات قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب دول ربنا يتوب عليهم فأولئك يتوب الله عليهم لكن التانيين بقى اللي بيمكن أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض قلت في فرق واحد ماشي في الشارع عينه وقعت على واحدة وبين اللي خارج يبص على النسوان في فرق بين واحد بيشتري حاجة من البقالة عينه وقعت على التلفزيون شاف واحدة بترقص وبين اللي عنده اسطوانات رأس في فرق بين الواحد قاعد بيشوف برنامج فالواد لعب في الريموت جاب قناة كده فقلبها وبين اللي بيدور عشان يوصل لقناة فيها حاجات قذرة في فرق بين واحد فتح ايميله لقى صورة عريانة وبين واحد بيدخل على المواقع يبحث عن الصور العريانة هناك فرق اللي وقع الكعبل في معصية يتوب بسرعة ويرجع ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أما اللي بيدبر ويمكر ويخطط للسيئات جايب تلفزيون وجايب طبق وجايب ريسيفر ومح... وم... ومظبط على ومشترك فيه و... لا ده ناوي بقى طب يتوب ازاي يبطل يترك كل ده ويقبل على الله اخوتي في اول رجب محتاجين نبدأ بتوبة اول حاجة الليلة دي توبة اتنين ان احنا نبدأ نكتر الصيام شوية بقالنا مدة ماشيين على اتنين وخميس اديني يوم كمان قول لي السبت والسبت يكره صيام السبت صوم السبت والحد والخميس ما يجراش حاجة ضيف لي يوم ما تصومش لوحده صوم اثنين وخميس وثلاث ضيف يوم كمان نمرة اتنين احنا قلنا اول حاجة التوبة نمرة اتنين هنزود الصيام يوم نمرة تلاتة هنزود القرآن شوية بدل ما بنقرأ جزئين في اليوم جزء بالنهار وجزء بالليل عايزين نزود كمان واحد عشان نختم كل عشر ايام واحدة واحدة كده بالراحة شوية الذكر عايزين نزود الاستغفار شوية فلا تظلموا فيهن أنفسكم مع بداية رجب عايزين نبدأ نحجم انشغالات انشغالاتنا شوية المشاغل الكتير والدنيا والهموم والكلام الكتير والزيارات واللقاءات والخروج والدنيا صيب بقى والفسح والمصايف والكلام ده كده رجب الأشهر الحرم نبدأ نقرب من ربنا ونكن شوية إخوتي كل سنة وانتم طيبين أنا والله بحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين عايزين رجب بإذن الله تعالى يبقى شهر التوبة عشان شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فنبدأ نعمل أعمال صالحة مكثفة تقربنا من ربنا شوية وتعالوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحلقة اللي فاتت كنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ونزل عليه الوحي وقرأ محمد صلى الله عليه وسلم كانت نقطة تحول لخط التاريخ كان هذا الحدث الوحي مفرق الطريق السيدة أم أيمن حاضنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهمت القصة سيدنا أبو بكر بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر تعالى نزور أم أيمن كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ناس رب الرسول رباهم فاهمين ان اكرام والدك ان تصل اهل ود ابيك ان تصل اهل ود ابيك ابوك كان بيود مين ابوك كان بيحب مين ابوك كان بيقرب مين ابوك كان بيكرم مين معاهم فلذلك قالوا ان سيدنا النبي كان بيزور ام ايمن تعال زورها زي النبي ما كان بيزورها فلما راتهما بكت فهيجتهما على البكاء فبكيا فلما سكتت سكت فقال يا ام ايمن الا تعلمين ان ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم انت مش عارفه ان النبي عند ربنا احسن ارتاح من الدنيا دي واللي فيها قالت انا لا ابكي على شيء انما ابكي على انقطاع الوحي سبحان الملك شوف الست رضي الله عنها امال ايه حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زعلانه بس ان الوحي انقطع مساله ان ينزل الوحي من السماء انتوا عارفين يعني ايه يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكريم الكبير الله الله المتعال الواسع العليم الجليل الجبار الله المطلع على اهل الارض يكلم اهل الارض ويأتيك كلامه في نفس اللحظة لذلك يقول ربنا عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون سبحان الله العظيم يبقى الواحد بيفكر وحاسس ان ربنا شايف اللي جواه فيبقى خايف احسن ربنا يقول للنبي هو بيفكر في ايه مش في قصه كعب بن مالك قال ايه قال اني اعطيت لسانا ولكني خشيت ان ينزل في وحي انا كنت ناوي اكذب بس خفت لربنا يقول عليا في القرآن كذاب سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه ما زالت الآيات تنزل في صفات المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم لما يبقى الله جل جلاله يعني الشهيد القريب الرقيب السميع العليم سبحانه وتعالى يبلغ رسوله اولا باول عن الاحداث في الارض شيء عجيب جدا انك تبقى عايش عايش المعنى ده انك حاسس ان ربنا شايفك وبيكلم نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة بوحي يعني عن طريق سيدنا جبريل فممكن اي حاجة تقول ربنا ينزل فيها وحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت بالبيت سبحان من وسع سمعه الأصوات وهي تشتكي فلم أسمعها والله سمعها وأجابها من فوق سبع سماوات يا سلام لو كنت انت عايش في الوقت ده وموجود سبحان الله العظيم لما ينزل سيدنا جبريل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئ خديجة السلام إن الله يأمرك أن تقرئ خديجة السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب ايوه يا امي يا امي رضي الله عنك سيدة خديجة وهي في هذه الدنيا الله يسلم عليها لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك يبكي يقول وذكرني ربي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر إن الله قد رضي عنك هل أنت عن الله راضٍ انا انا مش عارف انتوا انتوا ال ال الحياه دي ان ربنا يرسل لك رساله حالا هو شايفك في الحال الذي انت فيه سبحان الله العظيم هذه القضيه قضيه نزول الوحي وان 23 سنه يظل الوحي يتنزل ليل نهار في الأحداث زي ما كده مشكلة عادية ببيت واحدة بتشكي من زوجها انه ظاهرة قال انت علي كظهر امي ولي منه ايال ان اخذتهم جاعوا ما معيش فلوس اوكلهم وان اخذهم ضاعوا ما هوش قاعد لهم يربيهم فينزل حكم الله من فوق سبع سماوات في قضية عائلية بسيطة شفت قد ايه احنا خسرنا اننا لم ندرك هذا العصر وهذا الزمان نزل الوحي اقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب والله يقول له اقرأ وقرأ محمد وعلم المتعلمين اقرأ باسم ربك الذي خلق توحيد الربوبية ربك الذي خلق ربنا بيعلم سيدنا النبي الأول توحيد الربوبية توحيد الربوبية الأول أن الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق البشر وخلق الكون الله لأن توحيد الإلهية توحيد الألوهية من مقتضيات توحيد الربوبية أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون هل يعبد إلا من خلق وهل ادعى أحد أنه خلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا اقرأ باسم ربك الذي خلق يا جماعة كثير منا يتجاوز عن توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية مهم جدا توحيد الربوبية ايه ان الذي خلق السماء الله والذي خلق الارض الله الذي يحيي الله والذي يميت الله قل اللهم مالك, مالك الملك الله مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرزق من يشاء ويمنع من يشاء كل يوم هو في شأن يمرض ويشفي يسعد ويشقي يعطي ويمنع يعز ويذل يرفع ويضع شوف وما تسقط من ورقة إلا بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كن فيكون الله جل جلاله إذا أراد شيئا أن يقول له كن شوف عطاؤه كلام كن ومنعه كلام كن طيب يرزق هؤلاء الناس جميعا في وقت واحد ويسمع الناس جميعا في وقت واحد ويعلم ما عليه الناس في وقت واحد الله العظيم هو ده توحيد الربوبية اللي يخليك تخضع وتذل وتنكسر اللي ربنا أنت عصاه أن تخالفه اقرأ باسم ربك الذي خلق توحيد الربوبية انك تبقى عارف ان الرزاق هو الله يرزق من يشاء بغير حساب كنت بتكلم النهاردة في ان الفقر الاسود بينتج اخلاقيات رديئة والاخلاقيات دي من علامات الساعة من علامات الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة بين يدي الساعة هي بين يدي الساعة كده انك تلاقي الأمين يقولوا عليه خاين والخونة والظلمة و... أمين ويؤتمن الخائن ويخون الأمين يصدق الكذاب ويكذب الصديق سبحان الله العظيم كأنك تشوف زماننا ده اجتمعت فيه هذه العجائب موجودة خلاص قربنا على قيام الساعة تكاد تكون العلامات الصغرى دي كلها قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل الأخلاقيات دي كلها ضاعت ظهرت يعني اللهم حسن أخلاقنا يا رب ف نتيجة جهل الناس بالله نتيجة جهل الناس بربهم زي بقول كده لو عرفنا توحيد الربوبية وعظمنا ربنا جل جلاله أن نجل الله أن يرانا نفعل ما يخالف ما يخالف أمره أن تتعلق قلوبنا في أمر الرزق بالله ربنا سبحانه وتعالى أعطى واحد صار الحقد والحسد والضغينة والبغضاء صار بقت أخلاقيات منتشرة نتيجة الفقر المدقع ونتيجة الحاجة وأسباب كثيرة لكن الشاهد إيه لو أن الناس عرفوا الله فعظموه وأن الذي أعطى هذا الله والذي منع هذا الله فلا يستطيع أحد أن يرزق نفسه ولا أن يأتي بشيء كل بقدر كل شيء بقدر فيستريح القلب وتطمئن النفس وينتظر الإنسان الفرج الشاهد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار وقلبه يرجف حتى أتى زوجه خديجة فقال زملوني زملوني زملوني فزملته خديجة رضي الله عنها ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لها من زوجة وانا عايز قبل ما اتكلم عن امي السيدة خديجة رضي الله عنها من عاي... مش عايزك تبص لمراتك كده وتقول لها شايفة لا ده انا عايزك تبص لنفسك كده وتقول هو انا كنت حنين مع مراتي زي سيدنا النبي مع السيدة خديجة كان اكرامي وتقديري ليها لزوجتي زي تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة هي دي القضية يا جماعة هي دي القصة انك انت لما لما قالوا لسيدنا علي رضي الله عنه لماذا ظهرت الفتنة في ع... في عهدك في ايامك لم تظهر في ايام ابي بكر وعمر قال لأن أبا بكر وعمر كانوا يحكمون أمثالي وأنا أحكم أمثالكم فهي كده لما كان أبو الدحداح رجل صالح كانت زوجته صالحة الطيبات للطيبين لما قال لزوجته أنا تصدقت بحائطي قالت له ربح البيع لو أنت أكرمت زوجتك وأحسنت إليها وعاملتها بالحسنى هتكون ليك زي خديجة وبرضه أنا عايز أقول لك ان انت لو اكرمت زوجك واحسنت اليه وكنت له كخديجة سيكون لك كمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد انا في غاية الانبهار بامي السيدة خديجة رضي الله عنها منبهر سبحان الله العظيم شوف رجع الرسول بيرجف فؤاده بيرتعش وطبعا وجهه اتغير ده شاف ملك لا لا جسمه بيرجف لا جسمه مدغدغ نتيجة الغطة فزع النور شاف بقى جواه كلام الله اقرأ باسم ربك الذي خلق قال وكأنها نقشت على قلبي ف زملوني زملوني عايزين نتعلم فن معاملة الزوج زملوني زملوني قالوش مالك في ايه غطته وسابته ينام ما قالوش مالك في ايه لحد ما قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة وقص عليها سبحان الله العظيم أنا نفسي أسألك لو أنت لو أنت مكانها كنت هتسيبينا ولا كنت هتقول مالك طب سيبيني دلوقتي لا لا لا لازم تقول لي مالك اجيب دكتور اتصل بحد مفيش حاجة تعبان شوية ما القعدة اللي انت بتقعدها في الغار دي ما هي ملهاش لازمة انت تحط نفسك في المكان ده صعب ايه اللي وداك هناك قول 100 مرة قلت صح كده مش انت كنت هتعملي كده ودي سبب المشاكل في كيف واخواتها درس الاربع تمانية ونص بنتكلم عن السعادة الزوجية صناعة السعادة الزوجية في البيت صناعة زي صناعة المربى كده وصناعة المخلل وصناعة الحاجات الحلوة كده لازم نصنع الحياة الزوجية صناعة الشاهد ايه ان منها ان لازم يبقى كل واحد ياخد فرصته في انه يقول وقت ما هو عايز ويقول كل اللي هو عايزه وقت ما هو عايز الزوج والزوجة السيدة خديجة سبحان الله العظيم دي فطرة محدش علمها قال لها الحياة الزوجية تتعاش ازاي وانما بالفطرة وهو ده الناس اللي انا بدور عليهم دايما ولاد الاصول الست الوقورة المحترمة مالك سيبيني دلوقتي حاضر تشرب شاي لا سيبيني لوحدي حاضر طب هو لو طول الوقت يا عم الشيخ عايز يقعد لوحده هو ده رزقك وهو ده زوجك وانت مش هتغيري صعب ممكن حد ينصحه ممكن حد يغيره لكن مش بالطريقة دي اللي هي طريقة العنف وطريقة الإلحاح وطريقة فرض النفس خلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتوا بتصلوا على النبي ولا مش معايا صليتي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى لو الكلام مش عاجبك برضه صلوا على النبي برضه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها مالك زملوني فزملته وتركته فنام نام قد ايه ما نعرفش عظيم كنت بحكي لولادي في قصة في سورة الكهف قصة الخضر وسيدنا موسى فالولد يحيى بيقول لي هو الخضر كان نبي فقلت له صراحة مش عارف انا ما اعرفش صراحة هو كان نبي ولا مش نبي وتذكرت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري عن ذي الكفل اكان نبيا ام لم يكن نبيا سبحان الله العظيم قلت ان احنا عندنا حاجات مش مطلوب ان احنا نسدها يعني ذي القرنين مين ذي القرنين ما نعرفش مش شرط ان احنا نعرف ونقول نقول هو الاسكندر الاكبر ولا مش الاسكندر الاكبر ربنا قال ذي القرنين خلاص هو ذي القرنين زي اقول كده مش غلط ان احنا ما نعرفش هل كان الخضر ولي ولا نبي اما نيجي في قصة الخضر هنبقى نقول القصة دي ان هو اه مش موضوعا الشاهد اللي عايز اقوله ايه ان في حتت في القصص قصص النبوي وقصص القرآن مش لازم نسدها ربنا تركها كده او الرسول صلى الله عليه وسلم تركها معماه برضه نعديها كده الرسول نام نام قد ايه ما نعرفش مش شرط نعرف ما تقلناش يبقى مش لازم نعرف يبقى مش مهم نعرف المهم العبرة والعظة نام وصحي من النوم قال للسيدة خديجة والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة فقالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا يا الأدب الراقي والنفسية السليمة المستقيمة للمرأة الصالحة هذا نموذج فريد في تعامل زوجة مع زوج في أوقات المحن والشدائد أحيانا والله والله يبقى الإنسان محتاج أي حد يقول له كلمة تثبته والله وياما مواقف في الحياة معاناة مش بقول الزوج بس والزوجة كمان احيانا تبقى محتاجة كلمة واحدة كلمة واحدة حلوة يعني قاعدة طول النهار دماغها هتنفجر هو بيكرهني هو هيطلقني هو مش مرتاح لي هو انا مش عاجباه استنيه كلمة واحدة اذا دخلت تقول لها لا والله ده انت الشخصية اللي انا كان نفسي فيها طول عمري بس بس تعيش على الكلمة دي سنتين ثلاثة شوف انا قلت لك انت الاول ازاي اهو الزوج كده محتاج كده برضه احيانا بيبقى الرجل عايش مع زوجته واحيانا بيبقى نفسه في كلمة كلمة واحدة وخصوصا في المواقف مواقف الشدة لما يحس احيانا الرجل وفي زماننا ده حاصل البلاءات والمحن والشدائد والفتن والاذى فيبقى محتاج ان زوجته تقف جنبيه تقول لا لا لا ما تخافش انت صح يا مرض عدت علينا حاجات اصعب من دي وربنا عداها اطمن هتعدي ان شاء الله انا نفسي اقول لك اذكري موقف وقفتيه مع زوجك السيده خديجه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجه فتح عينيه كده وانا عايزك تتصور معايا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم صحي من النوم بعد ال بعد اللي حصل ده فتح عينيه لقى نفسه في البيت دفي وعرق ولقى السيدة خديجة قاعدة جنبيه بتمسح راسه كده بمنديل بحاجة بحاجة بقطعة قماش وقاعدة جنبيه بتطبطب عليه بص لها كده وقال لها والله انا خفت على نفسي حسيت ان انا هضيع فبرضه طبطبت عليه كده قالت لا ما تخافش اطمن والله ربنا ما هيضيعك ابدا انت راجل طيب وربنا ما بيضيعش الناس الطيبين والله لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتفعل المعروف وتعين على نوائب الدهر والله لن يخزيك الله ابدا سبحان الملك السيدة خديجة جابت الكلام ده منين سبحان ربي العظيم سبحان من يسخر من شاء لما شاء سبحان من لا ينطق الخلق الا باذنه قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء علاج الخرس الزوجي انك تصلحي حالك مع ربنا فربنا يخلي زوجك ينطق علاج الخرس الزوجي انك تصلح احوالك مع ربنا فربنا يخلي زوجتك تنطق باللي يريحك بيه اصل دي رسائل سبحان الملك كلام من السيدة خديجة شوف لو الإنسان يعني يكاد يجن من الضغط العصبي هذه الكلمات تخليه في منتهى الراحة بلسم بلسم السيدة خديجة رضي الله عنها والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل والله لن يخزيك الله أبدا تتابع قولها بالأدلة لتطمئن, لتطمئن قلبه أن هذا الكلام والله لن يخزيك الله أبدا ليس مجاملة من زوجة لزوجها بل هي الحقيقة التي هي منها على يقين ليزداد بذلك طمأنينة وثباتا على ثبات إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر يا لها من زوجة ويا لها من أم إنها اختيار الله لنبيه لذلك صدق رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال والله ما أبدلني الله خيرا منها خيرا منها فيه وفي خيرا من دي السيدة خديجة رضي الله عنها وخلينا أقول إن السيدة خديجة رضي الله عنها في الموقف ده الموقف ده يدل كمان على قوة قلبها آه واحدة فوجئت بزوجها داخل عليها بالشكل ده ممكن تتلخبط تبقى مش عارفة تعمل ايه لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله قوة قلب وثبات دخول النبي عليه صلى الله عليه وسلم بالصورة مفاجأة ومخيفة في نفس الأمر استقبلت سيدنا النبي بمنتهى الهدوء والسكينة ولم تزد من ارتباك زوجها وخوفه ما فتحتلوش تحقيق قول لي انت شفت ايه كان طويل ولا قصير طب انت كنت نايم ولا صاحي طب انت متاكد ان ده حصل طب انت ده... بعض الزوجات فعلا تحس قاعد تحس انك قاعد قدام وكيل نيابه اسئله متلاحقه وسريعه و... و... وحصار و... و... وعايزه تغلطك طمنته ابتداء وقارنت ما سمعته منه صلى الله عليه وسلم والواقع الذي كان يعيشه فاستعملت عقلها وخبرتها في الحياة لم تستفزها العاطفة لمجرد الشفقة وإظهار التألم لألمه وأن تهتم لهمه دون أن تفكر بل فكرت وقررت وأبلغت أن من جبل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا خذوها يا ناس قاعدة في الحياة أصل من أصول مدرسة الحياة أن من جبل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا لا يمكن تكون طيب وكريم وأمين ومخلص وربنا يخذلك ويخزيك لا يمكن مستحيل من جبل على مكارم الأخلاق فلن يخزيه الله أبدا اطمن ولو اجتمع عليك الثقلين يبقى نمرة واحد بشرته اثنين قوة قلبها ثلاثة إيمانها الفطري رجعت إلى فطرتها إلى يقينها بما يملك محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم من رصيد الأخلاق وفضائل الشمائل ليس لأحد من البشر رصيد مثله في حياته الطبيعية راجعت بفكرها سوابق العناية الإلهية التي رأتها وسمعتها من حفاوة الله بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت موقنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من خصال الجبلة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرصينة وفضائل الشيم المرضية وأشرف الشمائل العلية وأكمل النحائر الإنسانية ما يضمن له ألا يخزى استنبطت خديجة رضي الله عنها من سنن الله الكونية سنة أنها أنه لن يضيع لن يكون ما حصل إلا خيرا إخوتي أنا مش عايز أسكت عن ذكر أمي أم المؤمنين أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها السيدة خديجة اختيار الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قامت بدور لمدة يعني عشر سنين في الدعوة هي ماتت سنة عشرة من البعثة قامت بدور يعني لم تقم به امرأة في التاريخ سبحان الله العظيم وكانت في الوقت ده تقدمت في السن لأن يعني مثلا يعني سنة عشرة من البعثة كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده خمسين كان عندها خمسة وستين خمسة وستين سنة شوف بقى خمسة وستين سنة وكانت معاهم في الشعب ما خرجتش محاصرة لا لاقية تاكل ولا لاقية تشرب ولا عارفة تخرج ولما يجي الكلام عن الشعب هقول ان الانتصار بالثبات في الشعب حتى الخروج منه انتصار عظيم جدا يعني يقارب من انتصار المسلمين في غزو بدر خلينا اقول ان امنا السيده خديجه رضي الله عنها ما حدش بيتكلم عنها والنهارده هجر اسمها عشان اللي عمال يسمي منا وآية ولا دول أحسن شوية من من لجين ورنا و ومش عارف ايه البحث عن الاسماء الغريبة ألا نريد أن نحيي هذا الاسم اسم السيدة خديجة في بيوتنا عشان نعرف ولادنا بأمنا السيدة خديجة لم تكتفي السيدة خديجة رضي الله عنها بإظهار يقينها وطمأنة قلب زوجها بكلامها بل تحركت تحركت وأسرعت لتبحث بعلم عن حقيقة ما جرى لزوجها لم يكن أقرب إليها وأعلم بهذا الحال من ابن عمها ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل ابن عمها قرأ الكتاب العبراني وتنصر في الجاهلية و فذهبت إليه السيدة خديجة لا لا لا ندري ذهاب السيدة خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة هو فرحة بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها ونور عميم ينبثق من, من بيته أم هي فرحة اللقاء دائما يدفع إلى الحركة اتحركت ليه يعني هل كانت فرحانة ولا قلقانة ولا خايفة ولا مضطربة ولا لسه مش مستقرة اتحركت مهما يكن يعني لقت نفسها عايزة تعمل حاجة وهي دي الزوجة الوفية تبقى عايزة تعمل حاجة قامت استجمعت ثيابها و استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد لو انطلقت معي إلى ابن عمي ورقة لنخبره بما حدث لعل عنده رأي وكان ورقة قد عمي في آخر حياته فانطلق معها النبي صلى الله عليه وسلم ودي برضو نقول من أدب السيدة خديجة إنها ما راحتش لوحدها من وراه وسألت ورجعت قالت له أنا سألت وقالوا لي مين اللي قالوا لك أنا سألت بقى وخلاص ما أنا عرفت الموضوع لا لا لا ده قالت لسيدنا النبي نروح قال لها نروح وذهب معها فلما جلست بين يدي ورقة ومعها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اسمع من ابن أخيك برضو الأدب والاحترام والتوقير ما عادتش تحكي اللي النبي حكاه لها وإنما قالت له فضل يا رسول الله احكي قولي انت شفت ايه يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى قال له انا كنت قاعد في الغار وحصل كذا وكذا وكذا وقرأ عليه الآيات ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك بيقول لي الوقت خلص انا لسه والله بفكر ان انا لسه معايا ساعه معاكم اصلا انا بحبكم في الله ما بشبعش من القعده معاكم آه يعني مدني ام مريضه نسال الله عز وجل ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما وان يشفي مرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وارحم كل ميت مسلم يا رب العالمين قعد حكى لسيدنا النبي صلى الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لورقه فقال له ورقه هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك قال له انت كده نبي واللي نزل عليك ده جبريل والكلام اللي معاك ده وحي من السماء كلام ربنا يا ريتني شباب يا ريتني ابقى عايش لما يطلعوك من البلد دي واندهش رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعوني اول مخرجيه هم هيخرجون انا براءة الفطرة لم يمرس بعد بشدائد الدعوة لم يلقى الباطل بعد في طغيانه وثغواته ورقة علم أخبار النبيين وما لقوا من بأساء وضراء وشدائد قال نعم هم مخرجوك بس يقول أو مخرجي هم أنا محمد الصادق الأمين كل الناس بتحبني وكل الناس بتراعيني كل الناس تكبرني خلوني انا وضعت الحجر الاسود هيطلعوني من بلد او مخرجية هم قال نعم لم يأتي احد قط بمثل ما اتيت به الا عودي آه وهنا يبين لك كيف أعد الله الأمر كاملا بقضائه وأقداره أن سخر هؤلاء الأفراد خديجة وورقة ليفهم النبي القضية ليعرف الحقيقة ليهيئ لاستقبال الموقف واستقبال الحقيقة ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي خلينا نقف على الحتة دي عشان تبقى أنت كده فهمت ليه أهل الحق دائما لهم أعداء قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به قط أبدا إلا عودي إذا أنت كنت ماشي في سكة معاصي وذنوب وانتقلت إلى الحق لابد أن تعاد لازم عشان كده أبو الهيثم بن تيهان لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليهم قال له يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها أسعد بن زرار قال يا قوم إن معنى بيعتكم هذه أن تعضكم السيوف وقتل خياركم أن ترميكم العرب عن قوس واحدة الحق لابد له من أعداء ولكن الحق هو الحق كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال إخوتي أحبكم في الله هتعملوا في رجب اوعى يجر اسبوع ورا اسبوع ونلاقي نفسنا في شعبان والصحف رفعت والتوبه لسه فاسده هذه الليله ليله التوبه ليله الفرح الالهي الليله دي لازم ربنا يفرح بيك لما تتوب توبه نصوحه الله افرح بتوبه عبده يا ترى ربنا هيفرح بيك وانت هتفرح بربنا يا لها من فرحة أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله